انت محتاج تفرغ نفسك تماما لان احيانا المشكله ودي بقى اللي قلت لكم هنختم بيها موانع التغيير بالقران طب بما ان رمضان ده الموسم وانت شرحت لنا فكره السنه وكلمتنا في اول الدرس عن قيمه الوحي وانه خير وانه هو الرحمه من من عند الرحمن سبحانه وتعالى و و و ماشي طيب امال احنا ليه ما بنتغيرش بالقران بعض الناس معتقد ان السبب الاوحد هو انه مش فاهم وده احيانا بيكون سبب بالفعل انه مش فاهم فحل مش فاهم انه يتعلم فبيقرا فيحضر الايات فيقرا تفسير وهنا التحضير ده التحضير اللي ممكن نسميه التحضير المعلوماتي للقرآن انك ده مستويات اقل مستوى انك تعرف معاني الكلمات وبعد كده ترتقي تعرف معنى الجملة بعد كده ترتقي تعرف ما يخص الآية على بعضها يعني مثلا المرحلة الأولى في التحضير المعلوماتي للوحي انك تعرف معاني المفردات أي كتاب السراج في القرآن أي كتاب مفردات القرآن ولو حتى على الهامش بعد كده معنى الجملة التفاسير اللي بتشرح لك بس الجملة زي التفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو ترتقي شوية أيسر التفسير أو ترتقي شوية السعدي أيا كان التفسيرات وبعد كده عايز ترتقي أكتر لا المباحث اللي حوالين الآية سواء لغوية أو فقهية أو تشرح أو إسقاطات على الواقع أيا كان طيب ده من التحضير المعلوماتي ده مهم جدا جدا جدا للاقتراب من الوحي وبتكسر حواجز كتير ممكن تخلي الشخص بدل ما واقف سرحان طول الصلاة ومنتظر ان الامام يركع وقاعد تعبان ورجله تعباه وكان كمان للأسف متقل في الفطار لانه كان معزوم عند حماته فكان مضطر ان هو يتقل في الفطار فقاعد مش مركز و... فبالتالي اللي مزود بقى كمان انه مش فاهم اللي بيتقرأ وتبقى الاشكال كمان ان هو للاسف المقصرين بقى في حفظ القرآن قاعد مش عارف هو فين اصلا يعني مش عارف ده ماشي فين ولا مش عارف يعني مش عارف هو بيقرأ في ايه وخلص طب والامام بيقرأ ربع هو انا مش عارف هيقرأ امتى ولا بيقرأ ايه تاني فكمان مقصر في الحفظ وكمان ما حضرش الايات وكمان قلنا بقى كمان حالته اللي هو اللي احنا شرحناها ديت فبالتالي هو قاعد عايز يخلص زي ما المسعود بقى بيقول لا يكون هم احدكم لا يكون هم احدكم ان ايه اخر السوره هو منتظر اخر السوره اخر الركوع فطبعا هو ما بيستفدش فممكن يكون من موانع التغيير بالقرآن عدم الفهم ممكن وده مانع قوي لكن مش ده المانع الاوحد مش ده المانع الاوحد يبقى ده مانع من الموانع احنا ما بنتغيرش من القران بسبب قله الفهم فبالتالي انك محتاج تحضر وقلنا ده تحضير معلومات لكن احيانا بيكون في موانع تانية للتغيير بالقران احيانا زي ما قلت مثلا دلوقتي ان الشخص هو مش مركز هو لا يبالي عارفين الواحد لما بدأ مثلا يقرأ في مسألة الإلحاد وأنواع الملحدين ومش عارف في ملحد وفي لا أدري وفي ربوبي وبعد كده بعد فترة شوية يقول لك لا أصل ده إلحاد نفسي أو بعد كده أكتر طائفة دلوقتي وحتى بالإحصائيات في أكتر من دولة لا ما عادش لا هو إلحاد علمي لا هو ومش بس حتى الإلحاد النفسي الإلحاد النفسي ده ممكن يتعرض لبلاء عظيم فيكفر بالله والعياذ بالله لا ده هو غير مكترث يعني هو لا يكترث أصلا في دين أو مفيش دين يعني هو لا يكترث أصلا في إله ومفيش إله هو عايش حياته والعياذ بالله هو زي ما ربنا وصف بالظبط بل يريد الإنسان ليفجر أمامه مش عايز حاجة توقفه فمش شاغل باله يسأل ليه أصلا يعني ليه يسأل وليه يناقش وليه يسمع وده بيبقى للأسف نوع سيء لأن اللي عنده شبهة بتعالجها له اللي عنده إشكال بتحاول ترد له عليه لكن ده أصلا مش شايف إن لا إشكال ولا غير إشكال ومش عايز يسمع أصلا هو حالة والعياذ بالله زي الأنعام اللي ماشية في الشارع كده مش شاغل بالها بحد هو عايز ياكل ويشرب بس فهو زي كالأنعام مع الفرق في الرهيب في التشبيه يعني لكن في ناس بتتعامل مع القرآن هو مش شاغل باله أصلا إنه يتغير يعني هو بيؤدي شعائر معينة خلاص هنصلي ماشي هنقرا ماشي وخلاص يعني انت مكبر الموضوع ليه يعني ليه عمال تكلمنا التغيير ونقطة الانطلاق وتغيير وجهة الانسان وبعدين يعقبها حركة وحياة المسلم ايه يا عم الكلام ده الموضوع ابسط من كده بالنسبة لي انا بقرأ وردي او بصروح اصلي وخلاص حسنا هو بالنسبة له بيملى الخانة بيعمل صح يعني قريت الورد صح صليت التراويح صح انا كده الحمد لله انا مش بقول ان ده وحش انا بقول انه ما يقتصرش على ده ممكن الواحد يفقد الخشوع في يوم يعني بلا يعني ده ما ينزلش تحت ده لكن هو يتوقف عند المرحله دي ليه يتوقف عند المرحله دي يعني ليه هو القران غير الصحابة غير أعظم جيل ليه ما نتغيرش بالقرآن فأحيانا بتبقى المشكلة مش إنه مش فاهم هو مش شاغل باله أصلا يعني عادي يخلص جزء واثنين وثلاثة وما عندوش ولا تساؤل واحد يعني ما قابلوش أي تساؤل مفيش آية بقى عايز يرجع يقرأ فيها مش حتى انه مش فاهمها آية أثرت فيه فعايز يستزيد من أقوال العلماء فيه تخيل ممكن يقرأ جزء واثنين وثلاثة واربعة ومفيش آية شغلته يعني قفل المصحف كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد خمس آيات رجع فرجع بهن ما سابهمش يرجو فؤاده زي ما انا عائشة بتقول هو قفل المصحف كده لم يرجع بشيء وقف يصلي ممكن في مسجد ممكن يصلي بجزء ولم يرجع بشيء ما رجعش رجع بيته لم يرجع بشيء مفيش حاجة لم يعلق شيء مفيش حاجة رجع بها مفيش أي شيء خطف قلبه ولا خطف قلبه ولا بصره حتى ربنا يقول عن المنافقين إن في بعض الآيات كادت أن تخطف أبصاره يكاد البرق يخطف أبصاره هو مفيش مفيش, مفيش أي حاجة متخيل فهو ليه لأنه هو مش لا يبالي هو مش واخد الموضوع بجد هو مش فاهم قيمة يعني عارفين لما الصحابي ابن حضير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف هل كان بيقرأ الكهف ولا البقرة في رواية البخاري ان هو كان بيقرأ الكهف وأيضا في أيضا رواية البقرة مش ده تحقيق يعني السورة لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كنت أقرأ وبعدين وجد ظلة سحابة بتقترب كل ما بيقرأ بتقترب فالفرس خافت وبدأ يتحرك فخاف على ابنه المهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ ابن حضير تلك السكينة تنزلت لا تتوقف عن القراءة بيحدث الآن أمر عظيم اقرأ اقرأ وارتقي تحفهم الملائكة احنا مش بنتعامل ان ده حدث الشيطان فاهم ان ده حدث عظيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الرجيم احنا مش بنتعامل ان دي ممكن تكون لحظة تغييرية مش بنتعامل كده يعني جبير بن مطعم دي كانت في حياته لحظة تغييرية كاد قلبا يعني يطير هو ايه الادوات اللي كانت مع مصعب بن عمير لما راح المدينة غير الوحي اصلا يعني مصعب بن عمير فتح المدينة كان معاه ايه كان معاه ايه غير انه يقول له اجلس اقرأ عليك القرآن يعني واحد عايش القرآن القرآن نزل عليه طبق الوحي راح ينشره فتح مدينة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا مش بنتعامل ان ده ممكن حياتي فعلا فعلا مش مش أفورة مش درس وعظ يعني مش بقول كلام عشان يعني لا ده حقيقة ان ممكن فعلا حياتك تتقلب ممكن تكون ان يا جماعة القرآن لما بيغير القرآن ودي بتبقى يعني القرآن فعلا صعب صعب بمعنى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن معاني ثقيلة فعلا حقيقة اللي عايز يعيش فعلا لا القرآن ده معاني ثقيلة القرآن بيطلب طلبات عظيمة لكن احنا عارفين أثر وإن كان في ضعف دوروا مع كتاب الله حيث دار أو دور مروي عن ابن مسعود سواء عن وسلم في ضعف أيضا عن ابن مسعود دور مع القرآن حيث دار احنا نقدر نسيب نفسنا مع القرآن يعني نقدر لما تيجي آية أنا سايب نفسي تماما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله أنا هعتبرها لعب وله يعني ان فهو يخلفه لما فقته من شيء هعتبر كده فاهم يعني هل أنا هتعامل مع الآيات دي على أنها حقائق وإن إنهم يكيدون كيدا ولا يزولون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وإن الله مالك السماوات والأرض وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء الآيات دي كل اللي بيقابلني في كل المعاني سواء على معرفة الله على الدار الآخرة على حقارة الدنيا على حقارة الكافر على نعيم الفردوس الأعلى على كل المستويات هل أنا بتعامل على أن ده حقائق هل أنا بدور مع القرآن حيث دار مؤمن آل فرعون كان بيقول كلام هو حاسه يقول لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هو ما كانش بيمثل هو شايفها متاع فهل أنا لما أروح أدعو حد وأقول له يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أنا شايفها متاع لا أنا مش شايفها متاع لا طبعا أنا متعلق ب يعني جزء كبير مني جدا متعلق بالحياة الدنيا لكن أنا فعلا قلبي لا أنا قلبي مشتت أنا قلبي موزع أصلا فبالتالي انك تدور مع القرآن حيث دور هل انا مستشعر المسؤولية للآيات اللي بتنزل عليا دي ان القرآن احنا دورنا نشر القرآن للعالم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الوحي للعالمين نذيرا انا ده من ده من دوري لا القرآن فيه معاني ثقيلة لكن أنا مش بتلقاها أصلا يعني ربنا بيقول إنك لتلقى القرآن أنا مش بتلقاها يعني أنا مش شاغل بالي إن أنا الآن يعني يعاد تشكيلي مرة أخرى اللي بيتلقى الواحد ده بينشأ نشأ آخر هو الآن بيعاد تخليقه يخلق مرة أخرى احنا ما بيحصلش معانا كده احنا ما بنتعاملش ب- يعني ما بنتعاملش بالجدية دي لا انا بتعامل ان انا عايز معنى لطيف ان انا يعني لذلك ممكن يعني يقول لك في خطاب آه، لما يجي يقسموا مثلا انواع الدروس او كده يقول لك في خطاب معلوماتي بيفيد معلومات جديده وفي خطاب ممكن يخليك تتاثر بس ما تتغيرش يعني ممكن خطاب مثلا مليء بال بالقصص الجميلة والنهايات المبهرة والشعر المتتالي واللغة الس- فانت ممكن تعيط لكن عادي بعد ما بتطلع من ال... ده خلاص والموضوع انتهى لكن في خطاب مغير القرآن بيجمع بين الثلاثة معلومات وتأثير وتغيير يعني القرآن بيجمع لما تتلقى الوحي بتتأثر فعلا لو انت مركز مع القرآن و- ومعلومات بيبهرك بإعادة تصوراتك عن الحياة ويخليك تاخد قرارات تغييرية في حياتك لكن المشكلة ان احنا احيانا بنتعامل مع الوحي بحالة من الاكتراث انا مش مكترث اصلا انا ما عنديش لذلك هو اخطر طريقة بيقوم بها القرآن ده في ظني الواحد بقاله فترة طويلة بيحاول يتتبع كيف غير القرآن الصحابة السؤال ده يعني حاولت أجاوبه في أكتر من درس في درس أصلا بالعنوان ده وفي درس اسمه إيه، التغيير بالقرآن والواقع العلماني ودرس اسمه إعادة ضبط كل ده أنا حاسس الواحد مش عارف لسه يصل إلى كنه ال- أو الطريقة اللي القرآن غير بها الصحابة عمل إيه؟ أنا ظني من أخطر هذه الأدوات اللي القرآن غير بها الصحابة إنه أعاد تشكيل عقولهم وهمومهم وأنفسهم مرة أخرى هو صنعهم مرة أخرى أصلا عارفين لما بيقولوا على حاجة في ال- في التطورات العلمية أو الثورات العلمية نشأت فك- فكرة اسمها البارادايم اللي هو العقل أو الصندوق اللي بيفكروا بيقول لك الثورات العلمية بتحدث إن إحنا نفكر خارج الصندوق إن إن البارادايم العلمي كله أو ال- الأبحاث العلمية كلها ماشية في اتجاه فيجي واحد يقول ك- لا إحنا هنفكر بره المنطقة دي خالص يكسر البارادايم ده هنفكر بره المنطقه دي فيقولوا له انت مجنون فيقول لهم طب ما نشوف فتطلع صح فيمشوا في اتجاه تاني فيغير المسار العلمي يعني من اللي كتبوا في بنيه الثورات العلميه أن- القران كسر طريقه تفكير الصحابه اصلا في الواقع ده حتى التفكير الفلسفي اليوناني اللي كان موجود القران جه مختلف تماما تماما عن اي طريقه حتى ما جاش بصوره البراهين والامكان والحدوث والمعادلات ال- الفلسفيه دي ما جاش كده والصحابي طبعا الصحابه كانوا عايشين في العرب يعني كل اللي قدامهم ايه شويه صحراء وابل وخناقات على شويه قبائل يعني القران كسر كل ده رسم هموم جديده تماما كسر اصلا حواجز الزمان والمكان كلمهم من لحظه اني جاعل في الارض خليفه بل من قبل ذلك وكان عرشه على الماء بيكلمهم على الخلود وبيكلموا على طموحات ع- طموحات عاليه جدا وبيكلموا عن وظيفته في- في تحقيق ده وعن دوره يعني القران صنعهم غير همومهم اصلا يعني بقت هموم المتلقي للوحي مختلفه تماما عن اي هموم بقى بكاؤه لاشياء اخرى وفرحه لاشياء اخرى عن المجتمع فصل. فلذلك تلقي الوحي وسط ال- ال- ال- الناس صعب محتاج تنعزل شويه ودي فكره القيام او فكره الاعتكاف يعني سواء القيام الليلي او الاعتكاف السنوي انك تبتعد عن الضغط المجتمع بيفكر بطريقه والقران بيطالبك بطريقه تانية للتفكير اصلا انت بتصحى الشخص ممكن يصحى ما فيش فجر يصحى الساعه 7 يروح الشغل يوميا الناس بتتكلم في قضايا دنيويه كلها غيبه ونميمه واللي بيعرف حاجه واللي بيكسب بحاجه مش عارف بي... اللي بيكسب بحاجه بيشتغل بيها و... وعادي ممكن يطعن في ده والغايه تبرر الوسيله وبعدين يرجع ينام الحياه طاحونه فتيجي القرآن بيكلمك عن عالم آخر عالم الغيب عالم آخر بيربطك بربط مباشر فأنت متخيل إنك تتلقى ده ليليا وسنويا في ال- في رمضان ده هيغير تفكيرك هيخليك تاخد قرارات غيرك هيقول عليك سفيه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ما هو لما المنافقين في المدينة لقوا من النموذج المؤمن اللي بيطرح عليهم هو نموذج المهاجرين ونموذج الأنصار نموذج ناس ضحت ببيوتها وأسرها وحياتها ونموذج ضحت بأموالها فقالوا دول سفهاء ف... فطبعا هم شايفين ان ده سفاهه فلما انت تفكر بالطريقه القرانيه ممكن تاخد فعلا قرارات في حياتك اللي حواليك يقولوا دي سفاهه لكن انت هنا مرتبط بالوحي فانا ظني ان اخطر طريقه غير فيها القرآن في الصحابة انه اعاد تشكيلهم مرة اخرى الاشكال الاكبر ان احنا بنصنع موانع لتلقي ده عندنا موانع يعني احنا بنقف في التراويح يا اما مشغول مش مركز مش فاهم مش فاهم قيمة اللحظة دي في حياتي مش فاهم قيمة لحظة الاعتكاف ان انا 10 ايام بعيد بيعاد تشكيلي عارف لما من ال ال ال لما يكون الفيروس خطير جدا جدا انه يعمل ايه انه يدخل الخليه ويغير في الدي ان ايه بتاعها فلما تبقى الخليه تتكاثر هي بتقوم الان بتكثير الفيروس ده ولله المثل الاعلى القران بيغير في الدي ان ايه بتاعك لو انت سمحت لده لان دول مع القرآن. في واحد بيقول لك لا انا مش هسمح للواحد انه يدخل دماغي اللي هم اللي هي ما كانوا زي فكره زمان كده يوزعوا الكرسوف يوزعوا القطن عشان القران ما يخشش ان هم كانوا عرب فاهمين ما كانش عندهم مشكله اللغه مشكله الفهم لو ركز وسمع وسمح للقران انه ياثر فيه هيتغير لذلك كانوا بيترعبوا بيترعبوا ان حد يروح يسمع القران من نفسه بيترعبوا وكان في خطبه بالعنوان ده كيف لا يؤثر فينا القران اذا كان هم كانوا خايفين المشركين والمنافقين بيجاهدوا نفسهم عشان القران ما ياثرش فيهم احنا العكس احنا بنجاهد عشان نتأثر هم كانوا بيجاهدوا نفسهم كيف لا يؤثر فينا القرآن وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ومش كفاية ما تسمعلوش لا لازم تشغل نفسك وهو بيقرأ عليك القرآن لأنك لو سبت نفسك من غير ما تشغل نفسك هتركز في الوحي هتتأثر فهتتغير لا تسمعوا لهذا القرآن ايه والغوا فيه لعلكم تغلبون فلازم يعني تشوش على نفسك عشان لو سبت نفسك هتتأثر بالوحي فكان اللي بيتلقى الوحي إما أن يؤمن أو يجحد يعني إيه؟ يعني بيعترف إن ده من عند الله وإن ده له سطوة عليه هذا الكلام مختلف لكن هو قرر إنه ما يؤمنش فكان اللي بيتلقى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم كان يا يؤمن يا يجحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم اللي هي في الآية السورة اللي جت وإنك لتلقى لتلقى القرآن في سورة النمل فالشاهد إن المشكلة إن إحنا مش سامحين لنفسنا إن إحنا نتلقى ده لا لا بدي وقت طب اديت وقت ما بديش فراغ نفسي ومش عارف افرغ نفسي داخليا لتلقي الوحي مش مش قادر اسمح ان المعاني دي تدخل وتعيد تشكيل لا كل حاجه عندي عليها اعتراضات يعني تيجي القران يكلمك عن حقاره الدنيا لا بس اصل ده مش معناه ان الدنيا حقيره يكلمك مثلا على حقاره لا اصل ده مش معناه كده يكلمك على قيمه الكلام اصل ده مش معناه كده امال انت سبت ايه يعني كل حاجة عندي قصادها رد وممانعات وت... وإشكال وتفلسفة خلاص طب خلاص إيه؟ ما هو مش ده يعني القرآن أنت مش سامح للوحي إنه يغير في طريقة تفكيرك أصلا يعني حتى الأحكام الشرعية اللي لما تيجي تدرسها وطريقة عرض القرآن للأحكام الفقهية يعني أي حاجة بس طبعا أنا, أنا كده الوقت خلص أي حاجة مثلا ربع الطلاق مثلا هو ربع شوية الطلاق اللي في سورة البقرة طريقة عرض القرآن للأحكام مختلف تماما مختلف وخلط الآيات بين أسماء الحسنى والحفاظ على الجانب الأخلاقي مع وضع جانب وعظي عشان تعرف تطبق مع استحضار الأخروي للحاجة مش مجرد قوانين هتحاسب عليها يعني طريقة مختلفة تماما لعرض الأحكام التشريعية فاللي هيسمح لنفسه أن يعاد تشكيل عقله مرة أخرى هو بيختلف هو هنا بيلبس النظارة القرآنية وهنا بيصنع عقله مرة أخرى بطريقة مختلفة وده اللي القرآن عمله في الصحابة فأصبح أن هم كلهم أصبحوا قريبين من بعض في طريقة التفكير يعني حتى كان ممكن زي سيدنا أبو بكر الصديق كده من غير ما يسمع حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة في زيادة والصحيح مسلم إن هي فيها ويؤتوا الزكاة الصديق فهم من ربط الزكاة بالصلاة على طول في القرآن إن هم مرتبطين مع بعض يعني هو خلاص هو بقى بقى روح الدين بتسري فيه خلاص هو مش محتاج فبالتالي انا بتعجب ان شخص يعني انا كما بحبش يعني الواحد يتطرق للقضايا اللي زي دي لكن مثلا انا من الكتب اللي قراتها وكانت صادمه بالنسبه لي كتاب البوصله القرانيه للدكتور احمد خير العمري الكتاب اسمه ايه البوصله يعني المفروض ان دي الوجهه القرانيه انا شايف ان الكتاب عكس البوصله القرانيه ده في تقييمي الشخصي فأنا مستغرب هي دي البوصلة القرآنية إن العمران رقم واحد وإن الآخرة الاهتمام بها في كتب العلماء حصل نتيجة مراحل الضعف والانهيار زي انهيار الأندلس وكده فهم دول اهتموا بالآخرة وكتبوا في الآخرة كتير عشان هم متأثرين بالحالة الدنيوية المنحدرة لكن مش عارف إيه ده هو إيه؟ تعالى كده نقرأ القرآن مع بعض ونشوف الآخرة جت قد إيه في ال... في ال... في القرآن لا ده الهرم القرآني على أولوياته الأخر ده أنا عايز أقول لك إن كتير وده ممكن إن شاء الله يبقى في درس نتكلم فيه آه، يعني ال- طريقة القرآن في مواجهة الشبهات والإلحاد مختلفة أيضا لا القرآن بيجيب أسباب غير الأسباب اللي احنا بنقعد نناقشها من أهم الأسباب دي بل كذبوا بالساعة يعني هات لا يؤمنون بالآخرة وهات بل كذبوا بالساعة و- و- ومر في المصحف شوف جت فين يعني شوف هتجد ان تحليل اسباب نفور كتير من الناس ان هو مش مؤمن بالاخره وان الايمان بالاخره ده محوري مركزي من مركزيات الوحي في محاضره بالعنوان ده فاللي يسمح لنفسه انه يعاد تشكيل عقلي بالقران بعيدا عن الثقافات الغالبه وعن تقاليد المجتمع وعن انه مش عايز يواجه الناس بما يكرهون انا مش عايزك تنشغل بدلوقتي انا عايزك انت يعاد تشكيلك مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يفتح علينا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا